انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
في مشوار الحياة بنقابل ناس كتير وبيربطنا بيهم علاقات منها اللي بيكمل ومنها اللي لأ أي علاقة بيكون ليها إيجابيات وسلبيات وعلشان كده لازم ناخد بالنا لما ندخل في أي علاقة جديدة عشان الموضوع ما يتطورش وتتحول لفوبيا فوبيا إيه؟ فوبيا العلاقات لو عايز تعرف شد لك كرسي بقى وتعالى وأنا أقول لك أنا أمير الغمري وأكون معاكم في برنامج شد لك كرسي
شد لك كرسي مع امير الغمري كل يوم خميس الساعه 9:30 بالليل على تسعينات FM
مساء الخير على كل مستمعي تسعينات اف ام انا امير الغمري وبرنامج شد لك كرسي اللي حابب يتواصل معايا ويشاركني برايه النهارده يكلمني على 01000 427 8994 وكمان عايز اعرف رايكم في سؤال حلقتنا النهارده بتعملوا ايه لما تقرروا تنهوا اي علاقه على مدار السبع حلقات اللي فاتوا اتكلمنا عن العلاقات واتكلمنا عن مراحلها مطباتها عن البدايات الحلوه وعن الرصيد وكمان اتكلمنا عن الألغام اللي ممكن نقابلها النهاردة هي الحلقة الأخيرة يعني نهاية البرنامج أو نقدر نقول نهاية العلاقة النهاية دي بتكون أصعب وأقوى لحظة في حياة أي حد فينا النهاية هي بتكون إنك وصلت للي أنت عايزه ودي طبعا بتكون النهاية السعيدة أو إنك وقفت في نص السكة عشان تعبت ودي بتكون نهاية مفتوحة أو إنك قررت تنهي الحكاية بمزاجك أو غصب عنك وهي دي بقى النهاية اللي مش سعيدة في النهايات السعيدة لحظاتها ما بتتنسيش لحظات السعادة بإن تعبك ومجهودك ما راحوش هدر إنك قدرت تحلم وقررت تمشي في طريقك وتوصل لنهاية المشوار لحظات السعادة إنك لقيت اللي نفسك فيه هي دي بتكون أول جايزة فيما هو بعد الوصول ولسه اللي جاي أحسن لكن بقى لحظات النهاية الغير سعيدة بتكون لحظات أشد تأثيرا علينا لأنها ببساطة بتتحفر جوانا بتاخد مننا حتة كمية الذكريات والمواقف والتفاصيل اللي بتكون معانا وقتها كفيلة إنها تهد ناس الوجع وقتها بيكون في إحساسك إن خلاص فقدت حاجة تعبت فيها حاجة كانت غالية عليك فقدت حد بيكملك سند أمان وونس لحظة الوداع بتكون مليانة مشاعر متلخبطة ده لو كان حظك حلو والحقت تودعه أصلا الكلام اللي كان مفروض يتقال وما اتقالش أو الكلام اللي اتقال ويا ريته ما اتقال أو ممكن الصمت ونظرات فيها لمعة مطفية باردة بتعدي عليك أتقل وأبطأ لحظات بتعدي كده بسلوموشن يرجع شريط ذكرياتك وعمرك كله قدامك يفكرك بحاجات تخلي لسانك يتلجم اللي عاشوا اللحظات دي لحظات الوداع هيعرفوا معنى ان يكون جواك كلام ما انتش عارف تقوله هتحس ان الكلام وقتها تقيل بيطلع بصعوبة مخنوق جواك الصمت هنا بيكون عظيم جدا لان الموقف ما يتوصفش بكلام السكوت بيكون مناسب قوي لهيبة اللحظة محدش فينا لما بيقرر ينهي علاقة بيكون في باله من الأول ده محدش بيدخل علاقة ويكون مخطط لده احنا ما بنقررش نسيب أو ننهي غير لما بنحس خلاص إننا بنعافر ضد التيار ومجهودنا بيروح هدر لما بنحس إننا مش متقدرين وإن محدش يستحق اللي بنعمله عشانه لما تلاقي تعبك على الأرض وكرامتك بيتاخد منها مع الوقت وقتها بتقول لحد هنا وكفاية أنا ما استحقش ده بس اللي بينهي علاقة بينهيه بينهيها وبينطفي معاها حتة منه حتة ما تستحقش أبدا إنها تنطفي كانت في يوم نورها دليل لغيره نور بيطمن دفى لناس تانية مع النهاية كل ده بيروح والدفى بيصبح برد والنور بيبقى ضلمة والأمان بيروح ويجي مكان الخوف الخوف من بكرة من الوحدة من اللي جاي يا ترى الزعل بيكون على ايه أكتر على اللي ضاع منك ولا اللي مات جواك مين اللي يستاهل تتضايق عليه أكتر الحاجة اللي راحت منك ولا عمرك وقتك مجهودك تعب قلبك وحرقة أعصابك مين اللي يستحق الشفقة وقتها أنت ولا هما مين اللي لازم نواسيه مين فينا اللي بيختار النهاية وهل فعلا احنا بنملك الحق ده اننا نختار النهاية نروح فاصل ونرجع نكمل كلامنا
ساعة الفراق ما تلومش حد على اللي قاله وهو كلمتين بيهونوا الجرح اللي فينا وكل واحد بعدها بيروح لحاله مش كل حاجة نعوزها نلقاها في ايدينا كلنا بنقولها ننسى والفراق ما يهمناش نفترق وتعدي فترة واحنا لسه ما نسيناش كلنا بنقولها ننسى والفراق ما يهمناش نفترق وتعدي فترة واحنا لسه ما نسيناش كل واحد قال له كلمة قال يا ريتني ما قلتهاش في الدنيا مين يعرف نهاية اختياره في حاجات كتيرة بتبقى غايبة عن عينينا بنشوفها لما الحب بينا بتهدى ناره ولما كل حاجة حلوة تهون علينا كلنا بنقولها ننسى والفراق ما يهمناش نفترق وتعدي فترة واحنا لسه ما نسيناش كلنا بنقولها ننسى والفراق ما يهمناش نفترق وتعدي فترة
انتم مع شدلك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
ورجعنا مع بعض هو أنا إمتى أنهي العلاقة؟ بالرغم من البس... من السؤال يبان قوي بسيط لأن إجابته مش بالسهولة دي الأصعب هو تنفيذه يعني أنت أو أنت مستني أو محتاج إيه اللي يحصل عشان تاخد قرار بالصعوبة دي إيه اللي يخليك تقرر تنهي علاقة وما تكملش؟ هي الصعوبة ليه؟ لأن العلاقات الحقيقية والقوية مش بالسهولة إنك تضغط على زرار وهوب يرجع كل شيء لوضعه يرجع بقى زي ما كان قبل كده مستحيل ده يحصل عشان كده انا افتكرت كلمه لواحد صاحبي اسمه محمود لطفي كان بيقول فيها ايه بقى كان بيقول فيها انه بيحقد على الاجهزه الالكترونيه لان عندها القدره والرفاهيه بخاصيه اسمها اعاده ضبط المصنع ضغطه واحده تتمسح كل حاجه وترجع كل حاجه كما كانت وتبدا من جديد احنا بقى كبشر ما عندناش الاوبشن المريح ده للاسف لازم نعملها بالطريقه الصعبه المكلفه وطبعا كل ما كان حجم الذكريات أكبر والتفاصيل أكتر هتعرف يعني إيه القرار ده صعب أنت متخيل يعني إيه تنهي علاقتك بحد مشاركك أدق تفاصيل حياتك أسرارك الشخص اللي كنت بتروح له في أي وقت تلاقيه مستنيك يسمعك تكلمه في أي وقت هيكون معاك معاك في حزنك قبل فرحك يمكن كمان يكون مشاركك طفولتك في كل مناسباتك كان وياك مشاكلك التافهة كان سابقك فيها حد كنت بتفكر معاه بصوت عالي كنت بتنام على صوته وتصحى على رسالة منه واليوم بيعدي بتقل لو ما سمعتش صوته بيبقى يوم ملوش طعم وتحس كده ان في حاجة ناقصاك يعني الغيرة والخناق والعتاب يعني كون متخانق معاه بس أول ما يسمع صوتك متضايق يفصل ينسى يشوف مالك الأول يحتويك يساعدك بعد كده يعاتبك يعني الضحك اللي بجد من القلب يعني القفشات وقصف الجبهة والهزار الهدايا والمفاجآت واللحظات الحلوة اللي بتتخطف في عز الزحمة والضيق كل ده متخيل انه بالسهل كده هيتنسي وتكمل حياتك عادي طبعا تسأل نفسك وتسألني دلوقتي طيب طالما المواقف كلها كانت حلوة كده والاتنين مع بعض بالشكل ده ليه أصلا حد منهم يقرر يقطع علاقته بالتاني هقولك ممكن يكون السبب مثلا زي العلاقة دي مكتوب لها الفشل من الأول والاتنين مستحيل يكملوا سوا أو إن في حد منهم كان متعلق بالتاني أكتر وكانت علاقة تعتبر من طرف واحد أو إن في حد منهم هان التاني فكرامته ما استحملتش ده أو ممكن حد اتعامل مع التاني إنه خلاص موجود ومتاح فبدأ بقى يجي عليه بزيادة وحصل شوية كده إهمال وفتور وعلى فكرة ممكن الناس تضحي رغم إن مفيش حد فيهم خان التاني وما حصلش بينهم أي مشاكل بس علاقتهم ببعض مضرة بحد فيهم فحد بيقرر يضحي ويبعد عشان التاني يقدر يكمل في طريقه لأن وجودهم سوا موقف حياة واحد منهم وممكن الظروف ودي بقى بتلعب دور مهم جدا في استمرار أي علاقة بس تكون ظروف حقيقية مش شماعة بنعلق عليها كسلنا وخوفنا من المسؤولية تعددت الأسباب والبعد واحد والقرار برضه واحد وده بقى اللي يخلينا نسأل طيب لما انهي انهي ازاي شد لك كرسي بقى وتعالى نشوف ده بعد الفاصل
أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين عمر ما بين عمرين ماشي لوحدك تسأل نفسك هو أنا رايح فين أول يوم في البعد لما تبات مجروح والأحلام بتروح إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين عمر ما بين عمرين ماشي لوحدك تسأل نفسك هو أنا رايح فين أول يوم في البعد لما تبات مجروح والأحلام بتروح إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت أول مرة بفكر عمري بعيش أنا ليه ده معقول مش هقدر تاني أسمع لك صوت بعد ما كنت بنام يا حبيبي وبصحى عليك أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت أول مرة بفكر عمري بعيش أنا ليه ده معقول مش هقدر تاني اسمع لك صوت بعد ما كنت بنام يا حبيبي وبصحى عليك لينا حياة مع بعض هنعوضها منين ونعوضها بمين أصعب حاجة تهد في ثانية اللي انت بنيه في سنين أول يوم في البعد ده اللي بفكر فيه هعمل ايه بعدين ده اللي فارق أغلى حبايبه يا عين الله يقويه أول يوم من يوم معرفتك
انتم مع شدلك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
فاكرين في البدايات مش كان كل واحد فينا بيطلع أحسن ما فيه فرحات الشوكة والسكينة زي ما أنا بحب أسميها مش كنا حلوين وجناتل وبرنتسات كده في نفسنا إيه اللي بيحصل لنا بقى لما نقرر ننهي علاقة ليه الناس دايما بتنسى الحلو ما تفتكرش إلا الوحش وبس ليه الناس تطلع أسرار حد أمنك عليها عشان كان في يوم واثق فيك وقتها ازاي تقرر تنتقم من حد عشان علاقتكم انتهت بانك تخون ثقته انك تحاسبه على الوحش وتمحي رصيده الحلو من حساباتك ليه الفجر في الخصومه في الاول احنا كنا بنوري اللي قدامنا قد ايه احنا كبار قد ايه دماغنا كبيره وعقلنا يوزن بلد راحت فين المجدعه والرجوله لما تستقوى على حد عشان سابك ازاي يبقى كل همك انك تندمه على اليوم اللي سابك فيه تطلع عينه تشوف أي وسيلة عشان تقرفوا بيها بتدور على أي وسيلة ضغط وبتخترع أي حاجة لمجرد إنك تهينه تتخلى عن رجولتك أو تتخلى عن مجدعتك وتشوفوا أي حاجة تأذوا بيها الطرف التاني إزاي حد يهدد حد بتفاصيل كانت معاه وحاجات شخصية اتشاركتوها سوا في لحظة ثقة إزاي أسرار وسمعة تبقى على المشاع والكل يشتري ويتفرج ليه في ناس بتخسر بعض لمجرد إن حد فيهم قرر ينهي العلاقة؟ بيشوفوا بعض في الشارع كل واحد فيهم يعمل نفسه ما يعرفش التاني. أنا ممكن أتفهم ده لو في حد خان حد أو كانت النهاية إن في حد فيهم باع التاني بشكل مش مظبوط. مش هقول إننا ملايكة وبجناحين بس غير كده هيبقى أوفر قوي. في حاجة اسمها النصيب يا جماعة. فيها إيه لو قررنا إن إحنا ننهي أي علاقة مهما كانت فنقول لبعض ده مش نتلكك بقى ونحاول نشوف طريقة نطفش بعض بيها ويكون كل واحد فينا مستني التاني يغلط عشان تبقى حجة لا احنا نتكلم سوا وكل واحد فينا يعرف هو مقصر في ايه ده يعني لو كان في تقصير الوضوح مفيش احسن منه والصراحة كفيلة انها تحافظ على الصورة الحلوة اللي كانت بينا نصالح بعض ونقرر سوا هل ينفع نكمل في العلاقة دي ولا لأ هل احنا قادرين نحل مشاكلنا ولا خلاص وصلنا لحيطة سد برضه ده كله لو كانت النهاية ضرورية خلاص النهاية لابد منها يبقى نودع بعض وكل واحد فينا يتمنى الخير للتاني ونحافظ على المودة والمعروف اللي بينا ما هو مش لازم كل علاقتنا تنتهي بخناقات معايرة وفضايح في ناس بتستنى المصايب عشان يشبعوا فيها ويزودوا نارها وينفخوا فيها أكتر محدش له الحق إنه يتدخل بينكم انتوا من الأول قررتوا تكونوا سوا فلما تنهوا برضه يكون بينكوا وبين بعض انتم وبس أما بقى العلاقات الإلكترونية السخيفة اللي بتنتهي ب block ات ومسح أرقام و accounts من على ال applications دي علاقات سطحية نهايتها سهلة وسريعة رغم إن ممكن تكون مشاكلها أكبر بس سهل تنهيها المشكلة الأكبر لما تقرر تنهي مع حد كان معاك في الواقع حقيقي في مشاركة تفاصيل حقيقية حواليك بس يبقى السؤال أنا إمتى أنهي علاقة؟ هقول لك لما تلاقي حاجة من دول اللي أنا هقولهم دلوقتي وقتها لازم تفكر وتاخد قرار لو لقيت الشغف اللي كان في الأول ده قل مش قل بس ده قل قوي وبقى الملل هو المسيطر عليكم والاتصالات اللي كانت بينكم بقت يدوب واجب ممكن تقول إلزام مش أكتر لو لقيت نفس المشاكل بتتكرر ومحدش عايز يتغير والعتاب ما بقاش له لزوم والكلام بقى مكرر ومفيش أمل لو أي نقاش بينكم بقى بيقلب مشكلة ومحدش بقى فاهم التاني والمسافة بينكم عمالة تزيد والفجوة بينكم بتكبر كل حاجة بينكم بقت بتتفهم غلط لما الثقة بينكم تقل ويحل مكانها الشك وكل واحد يبدأ يتلكك للتاني لما العند يكون هو طريقة تعاملكم سوا وكل واحد فيكم بيحاول يضغط على التاني أكتر عشان يكسره ويكون التهديد دايما هو اللي على لسانكم لما خلاص تنتفي الحرارة اللي كانت بينكم قبل كده وميبقاش اللي معاك مالي عينك وتبدأ تدور على اللي يعوض ده لو لقيت انك خلاص بقيت مضطر تبرر كل حاجه بتعملها وان اليوم لو عدى من غير خناق يبقى عيد وانكم بتحاولوا تزقوا اليوم مع بعض بالقوه وقتها كل دي بتكون مؤشرات انكم محتاجين تراجعوا مع علاقتكم وتشوفوا لها حل وتاخدوه سوا نطلع فاصل نرجع نكمل كلامنا
راجع بتقول لي اللي ما بينا وبتسأل لي ما كملناش اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما ببلاش راجع بتقول لي اللي ما بينا وبتسأل لي ما كملناش اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما ببلاش ردش عليك ما بلاش هيفيدك ضعت وضيعتني من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش رد عليك ما بلاش هيفيدك ضعت وضيعتني من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش مش ناسي كلامك في ودعنا ولا قسوة قلبك وعينيك كنت بقولك خليك جنبي ما تهزتش ومرد عليك أنا مش عارف ايه غيرني يا بريء يا حنين يا ملاك هبعد علشان بتفكرني بالجرح اللي انا عشته معاك برد عليك ما بقاش هيفيدك ضعت وضيعتني من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش ردش عليك ما بقاش هيفيدك ضعت وضيعتني من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش رد عليك ما بقاش هيفيدك ضعت وضيعتني من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش رد عليك ما بقاش هيفيدك ضعت وضيعتني من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش رد عليك ما بقاش هيفيدك ضعت وضيعتني من ايدك يا خسارة
انتم مع شدلك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات FM
نرجع بقى لسؤال الحلقه ونقول بتعملوا ايه لما تقرروا تنهوا اي علاقه لما سالنا السؤال ده على صفحتنا على الفيسبوك جات لنا ال comments دي ميدو رحيم قال block ات بقى وحزن عام واغاني حزن وكآبه وجو ملزق علاء السيد قال حبه حزن الم ذكريات ندم نسيان والام محمد احمد قال بننهي العلاقه بس كده خلاص دي برعايه حمد هلال نسرين حلمي بتقول بسويه او اروقها على نار هاديه تلقيح كلام بقى بادب بس في الجون من غير عتاب ثم انسحاب تدريجي من كل المواقف المشتركه والميديا تمام امل منير بقى كانت بتقول انا شخصيا بقول لعله خير ومش بزعل لان لا فائده من البكاء على لبن المسكوب سمر ابو العينين بعتت تقول القرار حاجه وتنفيذه حاجه تانية خالص كل ما نرتبه بتبقى الشجاعة وقتها واخدة حقها معانا بالزيادة بنرجع فيه أول ما نلاقي إنه خلاص علينا ناخد أول خطوة في تنفيذه أمنية مجدي بقالت بقرف وبسكت كله بيجي لوحده بعد كده أما أي عرفي قالت ببعد ولكن مع إني ما بحبش أنهي أي علاقة فبوارب دايما الباب واتعامل عادي لو شفت الانسان اللي قدامي هو كمان مازن حسن قال اصعب حاجه ممكن تنهيها في حياتك عارف لو انتم الاتنين واخدين القرار سوا تمام لكن لو طرف عايز وطرف تاني مش عايز بيكون الموضوع صعب جدا وخصوصا كمان لو كانوا الاتنين متجوزين بيبقى اصعب واصعب لكن افتكر اللي ينهي علاقه لازم يعمل حسابه مليون مره انك تطلع وانت على الاقل تحترم اللي قدامك الاحترام هو الباقي وهو اللي يخلي في امل حتى الرجوع في يوم من الايام شابوه شابوه شابوه مروه سهرت سهرتي قالت بعمل كيكه مع سطل الشاي باللبن اللذيذ واروح للشخص اللي هقطع علاقتي بيه واعرفه انك بره حياتي خالص الله يكرمك بعزميني معاكي طيب في بقى حاجه اسمها فلسفه التخلي كل واحد فينا كده عنده حاجات عزيزه عليه بتتحول مع الوقت لنقط ضعف حاجات بيبقى صعب حتى مجرد التفكير انك تتخلى عنها وتسيبها احكي لكم على حاجه تخصني واللي يعرفني كويس قوي يعني يعرف ان في عندي خاتم عزيز عليا جدا الخاتم ده انا لابسه من سنه تقريبا 2016 لانه كان بيفكرني بفتره غاليه قوي عليا في حياتي وفتره يعني مهمه جدا في حياتي الخاتم ده انا بعتبره جزء مني يعني جزء من شخصيتي ومش عايز اقول لكم ان انا شايل هم اليوم اللي لو اتكسر او حصل له اي مشكله الكلام ده لحد تقريبا شهرين تلاتة فاتوا اضطريت لسبب ما ان اقلعه اخلعه من ايدي يعني وسبب ما برضه نسيته ونزلت الشغل مش عايز اقول لكم بقى احساس رخم جدا رغم انه يبان تافه عند البعض لكن تخيل جزء منك مش موجود ماشي وانا حاسس ان في حاجه ناقصاني مع مرور الوقت بدات اتاقلم على انه مش موجود وبدا الموضوع ينور معايا كده في دماغي في حاجه معينه اخدت القرار ان لازم كل فتره اقلعه واجرب اسيبه بمزاجي وعملت ده الخاتم ده بقى اعتبره رمز لاي حاجه انت مديها وضع مختلف في حياتك اي حاجه واي حد حتى الاشخاص ما تخليش حد نقطه ضعفك اتعود تتخلى عن اي حاجه تستغل ضعفك اي حد يعاملك انك موجود دايما ومتاح وقت ما هو يحب على اساس انه ضامن وجودك بس انت مش ضمن اولوياته اتخلى عنه وسيبه يعرف قيمتك ما هو مصيره هيعرف بس وقتها هتكون انت في طريقك بعيد اتخلى واكسر نقط ضعفك دي اصنام احنا اللي بنصنعها اكسرها واتحرر من اي حاجه واي حد بيأذيك خليك متاكد انك تستحق الاحسن خليك واثق في نفسك انت مش ناقصك حد ياخد من طاقتك ولا يحسسك بنقص او ضعف ما تدخلش علاقه طالما مش متاكد من مشاعرك وانسحب فورا من اي علاقه تخليك ضعيف العلاقات سلاح ذو حدين يا اما هتكون كده منتشي ومبسوط ومزاجك حلو دايما يا اما اعراض الادمان هتبان عليك ومودك هيبقى وحش تتشوه تخسر حاجات كتير واهمهم واولهم نفسك دايما اختار صح من البداية اعرف وحدد انت عايز ايه وعايزه ازاي بلاش اندفاع او رغبة تخليك تدخل في اي علاقة مش محسوبة مش واضحة واكيد ابعدوا عن العلاقات اللي مكتوب لها الفشل من بدايتها كل ده صدقوني بيكون باين من الاول واضح بس احنا اللي بنعافر وبناخدها تحدي ويا ريت كمان مع حد يستاهل عشان كده وفر طاقتك لحد يقدر معافرتك دي حد يعوضك حد يكون سند وامان والراجل مش لوحده هو السند الست هي كمان سند للراجل هي الطيبه والحنيه والراحه هي السكن والسكون والسكنه اختاروا صح من البدايه كفايه بقى علاقات مؤذيه وكفايانا حسابات غلط لما تختار صح هترتاح حلقتنا خلصت وكلامنا هو كمان خلص وبكده نكون وصلنا لنهايه البرنامج حقيقي أنا كنت سعيد جدا بوجودي معاكم دلوقتي تقدر ترجع كرسيك وترجع كمان ظهرك وتفكر من تاني في علاقاتك عيد حساباتك وخليك فاكر إن مش كل الانسحابات هزيمة أمير الغمري
ما بقتش اتكلم عن نفسي ولا عن اشواقي وتعذيبي وان جت سيرتك قدام مني ما بقتش بقول اه ده حبيبي بسمع اسمك ولا بتأثر ما بقتش كمان ولا زي زمان بالنسبة لي أيوة اتغيرت مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حالها مشتاق من منك ولا حاجة أيام ما بحبش أحن لها أيوة اتغيرت مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حالها مشتاق لي منك ولا حاجة أيام ما بحبش أحن لها اللي بيخرج بره حياتي ده لا يمكن ابدا ارجع له. بلاقيه اتشال من حساباتي مهما يقول لي ولا بسمع